باسم الاب والابن والروح القدس الاله الاحد امين نجاوب شوية اسئلة واحد بيسأل عن اجتماع الاربعاء المقبل وهيكون في عيد الغطاس انا هكون في اسكندرية في يوم الاربعاء المقبل عشان عيد الغطاس فمش هيكون عندنا اجتماع في القاهرة وانتم نفسكم هيكون عندكم عيد الغطاس كل سنة وانتم طيبين واحد بيقول انا من الصعيد من محافظة سوهاج وانا بحبك موت متشكر اشكر محبتك واحد بيطلب الصلاة من اجل الممتحنين ربنا يكون معاه ناس بيسألوا عن أحداث الطوفان اللي موجود في شرق آسيا بيقولوا كان ربنا وعد بأن ما فيش طوفان بعد كده فازاي بيحصل الحكاية دي عايز اقول لكم نقطتين اول نقطة اللي حصل في شرق اسيا مش هو الطوفان اللي ربنا قال ما يحصلش الطوفان اللي قال ربنا ما يحصلش بعد كده كانت مية نازلة من السماء وفضلت تنزل مية من السماء على طول لغاية لما غطت الجبال طبعا اللي موجود دلوقتي مش من هذا النوع ابدا وما حصلش انه حصل كده يبقى وعد ربنا ما يزال موجود كما ان اللي حاصل ده زلزال ادى الى طوفان مش طوفان بالمعنى القديم فما زال وعد ربنا كما هو واحد بيقول كيف تتم محاسبة أصحاب العاهات مع العلم أن هذه العاهات العاهة تغير من حياته تماما من قبل الناس وليس من قبل الشخص نفسه ربنا بيحاسب كل واحد على حسب نقاوة قلبه وربنا عارف القلوب بغض النظر الجسد الجسد فيه عاهة او ما فيهوش عاهة لكن المهم في القلب واحد بيقول ما هي أهمية البخور في الكنيسة البخور وصية من ربنا وأمر ربنا بصنع البخور والمواد الموجودة فيه في سفر الخروج إصحاح 30 والبخور ده له معاني طقسية كثيرة وله تأملاته فهو أولا كرائحة ذكية تكون موجودة في الكنيسة ولذلك أنا قلت لكم برضو أن المفروض البخور يكون من البخور العطر زي ما ورد في سفر الخروج في الصح 30 وايضا عبارة عن بخور صاعد الى فوق يمثل الصلاة التي تصعد الى فوق فهو رمز لهذه الصلوات والبخور بيصدر من نار تحترق فيها حبات البخور وهذه النار والحرارة رمز لقلب المؤمن المملوء بالحرارة الروحية اللي بتطلع منه الصلوات وأيضا رمز إلى بذل الذات لأن حبة البخور بتبذل ذاتها من أجل أن تعطي رائحة ذكية للناس لغاية لما تنتهي حبة البخور ولكن الناس يتمتعون بالرائحة وأيضا ربنا تصعد إليه رائحة البخور كمان البخور فيه رموز الشورية والفحم والنار رمز اللاهوت المتحد بالناسود والشورية رمز لبطن العذراء فيها إلى آخره سؤال أتمنى الرهبنة ولكني خائف من واحد أن تكون حرب من الشيطان اثنين أن تكون حرب من ذاتي ثلاثة أن تكون للمجد الباطل ولكني أحب حياة الرهبنة الرهبنة مش هتكون حرب من المجد الباطل او الشيطان لان مش المهم انك تلبس لبس راهب او تتل- تترسم راهب المهم انك انت تسلك كراهب في نقاوة الحياة وفي حياة الصلاة الدائمة وفي حياة الوحدة الى اخره فمجرد انك تترسم راهب دي ما تجيبش مجد باطل لانك جاي تترسم راهب وتقول انا لم اسلك في فضائل الرهبنة لا في فضائل المجمع ولا في فضائل الوحدة اما من جهة حربة من الشيطان فالشيطان ممكن يحارب العلماني وممكن يحارب الراهب فالحرب الشيطانية موجودة عند الكل بالنسبة للراهب وبالنسبة للعلماني فإذا كنت أنت تخاف من حروب الشياطين ممكن وأنت علماني تخاف برضه أما من جهة ذاتك فما أعرفش ذاتك إيه واحد بيقول ماذا سيحدث للكنائس يوم القيامة يوم القيامة يتبعه يوم الدينونة والحساب لأن يقوم الناس لكي يقفوا أمام الله في ساعة الحساب وطبعا كل الكنائس هتقف امام الله وربنا فاحص القلوب والكلى هو اللي هيحكم فما نعرفش ايه اللي يحصل لكل حد واحد بيقول ما معنى كلمة التجديف على الروح القدس التجديف على الروح القدس يعني رفض عمل الروح القدس في القلب رفضا كاملا مدى الحياة وما دام الواحد يرفض عمل الروح القدس في قلبه مدى الحياة ما تكونش له توبة لأن التوبة بتيجي بعمل الروح القدس بيسأل تاني يقول ما معنى كلمة بطرك أو كلمة بطريرك كلمة بطريرك أصلها كلمة يونانية بطريرشيس باتري يعني آباء وأرشي يعني رئيس فكلمة بطريرشيس يعني رئيس الآباء وبتطلق على رئيس الأساقفة سؤال كثيرا ما أخجل أمام أب الاعتراف وهذا الخجل لا يساعدني على أن أعترف بخطاياي كاملة إن كنت بتخجل ما تعملش الخطية مرتين وربنا عايزك تخجل عشان تبطل تعمل الخطية مرة ثانية فتقول ازاي هقول الكلام ده الاب اعتراف وتبقى مكسوف فان ما عملتش الخطية خجلا من ربنا على الاقل خجلا من اب الاعتراف طبعا المفروض انك تخجل من ربنا اكتر سؤال هل الزوجة تطلق لعلة الزنا وهل هناك يكون شهود على ذلك الزوجة أو الزوج لأن علة الزنا معناها الاثنين كجسد واحد الزوج والزوجة بيدخل جسد غريب وسطهم يفصلهم عن بعض ويوجد اتحادا له مع احدهم ففعلا فيها عملية فصل بين الاثنين يعني زي الطلاق و والتطبيق لعلة الزنا موجود زي ما قلت لكم قبل كده أربع مرات في العهد الجديد في متى 35 ومتى 19 9 ومرقس 10 11 ولوقا 16 18 فالزاني فيهم ليطلق والبريء ممكن ان يصرح له بزيجة ثانية اذا اراد في اسئلة في السياسة ما حدش يجاوب عليها واحد بيقول انا سيدنا جاني سفر الى افغانستان تابع لشركة فرصكم فارجو من قداستكم الارشاد انا ما عنديش خبرة بصراحة في افغانستان دي لكن ممكن اسألك شركة فرصكم عن الجو هناك واحد بيقول هل كان لربنا يسوع المسيح روحان روح بشرية ولد وعاش بها شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وأسلمها عند موته في يديك استودع روحي والروح القدس لاهوته لما كانت ناسوته برجاء التكرم البدع هو كان له ناسوت كامل ولاهوت كامل فالناسوت الكامل لابد يكون له روح والا ما يبقاش دفن في كل شيء روح البشرية خاصة بناسوته دي لا تمنع ان هو متحد بالروح القدس بس بدل نقول روحان نقول روح بشرية متحدة باللاهوت واحد بيقول ما فاضلش غير ايام قليله على شهر يناير فاللي ما تسجلش يسجل للانتخابات يروح يسجل نفسه واحد بيقول اود ان اعرف الفرق بين حياه التسليم وبين الحياه السلبيه علما بانه احيانا يصادفني موقف ما اتردد فيه بين اتخاذ فعل معين بالرغم من خوفي من اعتبار هذا عدم تسليم لا كون ان يكون ليك شخصيه واراده مش معناها دي ضد التسليم لازم يكون ليك شخصيه وليك عقل وليك اراده وليك حسن التصرف ومع ذلك تسلم الامر لله مش معناها انك انت واحد يقول لك تعمل ايه في الموضوع ده تقول له زي ما يشاء ربنا مش ممكن او يطلب رأيك في اي موضوع تقول زي ما يشاء ربنا ربنا يشاء انك انت تكون لك مشيئة صالحة فالمفروض يكون لك مشيئة صالحة واحد بيقول هل يجب صوم الأربع والجمعة بعد عيد الميلاد المجيد إذا جه عيد الميلاد أربع أو جمعة تفطر فيه إذا جه عيد الغطاس أربع أو جمعة تفطر فيه لكن مش مش بعديه تاخد تفطر على طول لا طبعا هو إذا جه نفس يوم العيد أربع أو جمعة تفطر فيه واحد بيقول بعت من مشاهدي ساد سيفن من عمان بالأردن بيقول بعد طلب صالح الدعوات أشكر قداستكم في البداية على ردكم على سؤالي بخصوص العشور ولي تساؤلات فقد قرأت في كتاب شريعة الزوجة الواحدة لقداسة البابا شنودة عن أسباب الطلاق في الكنيسة وأريد أن أتساءل حوله واحد اختلاف المذهب او الدين اثنين الجنود الجنون ثلاثة عدم تكامل القوى الجنسية الجنون الجنون اذا كان قبل الزواج يبطل الزواج يبقى من اسباب بطلان الزواج وليس من اسباب الطلاق عدم تكامل القوى الجنسية اذا كان قبل الزواج يبقى سبب لبطلان الزواج مش سبب للطلاق لان جايز اي انسان تكون قوته الجنسية معقولة و- و- وصالحة للزواج ولكن بمرور الوقت بعد مدة طويلة تضعف قواه الجنسية فما نقولش يحدث طلاق لكن اذا كان قبل الزواج يبقى سبب لبطلان الزواج والجنون قبل الزواج يكون سبب لبطلان الزواج اما اختلاف المذهب او الدين من جهة اختلاف الدين او المذهب احنا ما بنجوزش حد غير لما يكون متفق في الدين والمذهب حتى نفس قسيمة الزواج او عقد الزواج مكتوب عليها زواج للمتفق العقيدة والمذهب لكن اذا حدث بعد الزواج اختلاف في الدين يبقى دي تساعد على الانفصال كما ورد في كورنثوس الاولى 7 15 عن مثل هذه الحالة ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة إن أراد أن يفارق فليفارق نكتفي بالرسالة دي باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد اريد ان اكلمكم في هذه الليله المباركه عن الميلاد ميلاد ربنا يسوع المسيح والمصالحه لقد جاء السيد المسيح الى العالم وعمل على المصالحه بين الله والإنسان ولذلك نحن نقول في القداس الغريغوري صالحت السمائيين مع الأرضيين فإيه حكاية المصالحة دي؟ الخطية اوجدت خصومة بين الله والانسان او بين السماء والارض سواء من جهة الله او من جهة الانسان فادم خاف من الله وما اصبحتش موجودة المحبة الاولى واختفى منه لما لقاه جاي واختبأ وراء الاشجار وايضا من نتائج الخطيه والخصومه ان ادم طرد من الجنه وعشرته الاولى مع ربنا اللي كانت موجوده في الجنه وقفت اللي كان ممكن بيتراءى معاه كل يوم ويشوفه اصبح موجود على الارض وايضا منع من الاكل من شجرة الحياة وربنا اقام حولها واحد من الكروبيم بسيف النار يمنع الوصول الى شجرة الحياة وبقت فيه عقوبة وموت ولعنة طبعا لم ينهوا عن ادم وحواء لانهما بوركا من قبل لكن قايين لعن ثم جاء وقت من الاوقات في غضب ربنا على الانسان ازال الجنس البشري تماما بالطوفان ما عدا اسره نوح اذا كانت في خصومه بين السماء والارض دي حاجة نتيجة للخطية لما الإنسان بيرتكب خطية بينفصل على رب عن ربنا بالخطية ولذلك داوود النبي في المزمور الخمسين قال لربنا لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني اذا ممكن الخطية توصل لمثل هذه النتيجة ولعل من الامثلة الواضحة عن هذا الامر قصة شاول الملك لما قيل عنه في صمويل الاول اصحاح 16 وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب يعني الخطية بتوجد خصومة بين الإنسان والله وبتوجد غضب من الله على الإنسان وبتعرض الإنسان لعقوبات العدل الإلهي ومن ضمن الأشياء التي تدل على ذلك وجود الحاجز المتوسط الذي يفصل قدس الاقداس بحيث ما كانش الناس يقدروا يدخلوا الى قدس الاقداس كان يدخلوا رئيس الكهنة فقط مرة كل سنة ده حجاب عشان كده احنا ما بنسميش ده حجاب بنسميه الايكونوستاس يعني مكان وضع الايقونات لان قيل عن السيد المسيح لما ازال الخصومه بين الله والناس قال له الحاجز المتوسط تخطاه كان في حاجز متوسط كل ده نوع من انواع مظاهر الخصومة من جهة السماء اما من جهة البشر فرأينا ان البشر قد تركوا ربنا برضه بقى فيه خصومة وكثرت عبادة الأصنام في العالم كله لدرجة إن لا في وقت من الأوقات كان العالم كله يعبد الأصنام ما عدا شعب الله وهذا الشعب أيضا لما تأخر موسى على الجبل عمل له عجلا ذهبيا وغنى ورقص وعبده وقال هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر إذا في ذلك الوقت كان العالم كله بيعبد الإسلام ما عدا موسى واثنين هم كالب ابن يفنة ويشوع بن نون وإلى جوار عبادة الأصنام عبادة الطبيعة في مصر كانوا بيعبدوا النيل وفي بعض البلاد كانوا بيعبدوا النار وتعدد الآلهة ثم الإلحاد فكان في خصومة كبيرة بين السماء والأرض حتى من جهة العبادة والناس لم يعودوا يعرفون الله الخصومة دي هي التي جاءت سيد المسيح لكي يوجد صلحا ويزيل الخصوم من جهة هذه الخصومة كان الله هو البادئ بالصلح الله هو البادئ بالصلح من أول آدم آدم اختبأ من ربنا وبعد عنه ربنا كلم آدم وقال له يا آدم أين أنت ودخل معاه في حديث وإدى وعد لحواء إن نسل المرأة يسحق رأس الحي عن الفداء ربنا هو اللي كان بدأ بالصلح ولذلك القديس يعقوب السروبي يقول لما حدثت خصومة بين السماء والأرض ولم يستطع الإنسان أن يصعد إلى الله ليصالحه نزل الله من السماء إلى الأرض لكي يصالح الإنسان وهكذا نرى ان ربنا كان هو البادئ حتى في قصة عذراء النشيد لما قال لها افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لان رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل وهي لم تأتي اليه لتصالحه كانت تمثل الكنيسه ولكن هو الذي جاء جاء قافزا على التلال والجبال الامر ده ايضا نجده فيما كتب عن ملاك كنيسة لوديكيا في سفر الرؤيا اصحاح ثلاثه ملاك كنيسة لوتيكيا اللي قال عن الرب ان هو فاتر ومزمع ان يتقيأه فماذا فعل هذا الملاك مش هو اللي جه لربنا وانما ربنا هو اللي قال له انا واقف على الباب واقرع من يفتح لي ادخل واتعشى معه يعني معناها ان ربنا هو الذي بحث عن الصلح حتى في قصة الابن الكبير الذي رفض ان يدخل لما سمع بالفرح لرجوع اخيه الضال وعمل زعلان وغضبان ورفض يخش يقول الكتاب ان اباه خرج اليه يتوسل اليه مع ان الابن كان شديد في معاملته وقال له انا اخدمك سنين هذا عددها وقد لم تعطني جديا لافرح مع اصدقائي وابنك بقي لاخره فصالحه الاب وقال له يا ابني كل ما لي فهو لك لكن كان ينبغي ان نصر لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضرا فوق اذا ربنا هو الذي يبحث عن الصلح ولو ترك الانسان الى ارادته الشريره ما حدث صلح بين الله والبشر نجد هذا الامر في اشعياء الاصحاح الاول لما بيقول هلما نتحاجج يقول الرب ان كانت خطاياكم كالقرمز فابيض وايضا نجد ان من سعي الله لهذا الصلح انه ارسل الانبياء ودعا الاباء لكي يكونوا دعاء لهذه المصالحه بينه وبين البشر ولذلك نجد في عبرانيين اصحاح واحد والفصل ده هو اللي بنقوله باستمرار من البولس في عيد الميلاد الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق شتى كلمنا اخيرا في ابنه وهكذا جاء السيد المسيح لكي يباشر عمل الصلح بين الله والناس قبل مجيء المسيح كانت الحالة سيئة جدا والفترة التي سبقت مجيئه كانت فترة قطيعة قطيعة بين السماء والأرض لا رؤى ولا أحلام ولا أنبياء ولا ملائكة ولا ظهورات مقدسة مفيش حاجة أبدا مفيش صلة بل على العكس كما شرح غمال إيل في الإصحاح الخامس من سفر الأعمال قال ان قبل كده جه ثيوداس ببدعة وتبعه 400 واحد وجه يهوذا الجليلي وأزاغ شعبا وفيرا كانت فترة صعبة جدا هذه الفترة اللي سبقت مجيء المسيح هي اللي قال عنها السيد المسيح جيل فاسق وشرير يطلب آية ولا تعطى له في هذه الفترة ظهر معلمون كذبة ومراؤون كالكتبة والفريسيين والصدوقيين والناموسيين وكهنة اليهود وشيوخ الشعب كانت فترة رديئة والسيد المسيح وصفها بعبارة صعبة جدا قال كل الذين أتوا قبلي يعني في الفترة السابقة له على طول يعني كل الذين أتوا قبلي كانوا سراق ولصوص والرعية لم تسمع لهم لكن كيف بدأت تباشير الصلح لمجيء السيد المسيح بدأت أولا بظهور الملائكة ملاك ظهر لزجري- لزكريا الكاهن وبشره بميلاد يوحنا ملاك ظهر للقديسة العذراء مريم وبشرها بولادة الابن القدوس ملاك ظهر للرعاة وقال لهم ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب ملائكة كثيرون جدا ظهروا في فترة تجسد المسيح وفي اثناء قيامته حتى في تجربته على الجبل كانت هناك ملائكة تخدمه بدأ انتشار الملائكة وسط الناس لأول مرة بعد قرون من القطيعة بدأ الصلح تباشير الصلح بالإضافة إلى كده الأحلام المقدسة حلم ظهر ليوسف النجار لكي يقول له ان العذراء الذي حبل فيها هو من الروح القدس وحلم ايضا قال له فيما بعد خذ الطفل واهرب الى مصر وحلم كمان قال له ارجع ل... لانه قد مات الذين كانوا يطلبون الصبي وحلم ثاني قال له ممكن تروح الناصرة حلم آخر للمجوس إلى آخره إذا بقت فيه ملائكة بقت فيه أحلام مقدسة بقت فيه ظهورات مقدسة زي النجم الذي ظهر للرعاة القديس يوحنا زهري الفم يقول انه ما كانش نجم عادي لانه تحرك من الشرق الى الغرب بينما النجوم تلف من الغرب الى الشرق وانه كان بيمشي احيانا ويقف احيانا ويعاود المشي احيانا وانه نزل حيث يكون الصبي لانه هو فوق خالص ما يدلش على حاجه يعني ما يقدرش يوريهم مكان البزوة فين ما احنا بنشوف القمر فوقينا ولو سرنا عشرات الكيلومترات برضه نلاقيه فوقينا فما يبينش لكن نزل حيث كان المزود يبقى النجم ده كان كما يقول التبديل ذهبي الفم كان قوة إلهية ظهرت على هيئة نجم ساطع جدا بخر منه المجوس وتبعوه الى جوار الملائكة الى جوار الملائكة والاحلام والظهورات المقدسة وجدنا اشياء تانية ما كانتش موجودة برضو طول المدة اللي فاتت وهي المعجزات معجزة منهم حبل أليصابات وهي امرأة عجوز كانت عاقر ولعله انطبق عليها المزمور الرابع والخمسون الذي يقول ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد وأشيدي بالترنم حبل القديسة العذراء مريم ودي معجزة أخرى ارتقاد الجنين في بطن العذراء بفرح ودي معجزة كمان صمت زكريا الكاهن ورجوعه إلى الكلام بعد تسعة أشهر معجزة أخرى الى جوار بعد كده المعجزات التي حدثت في ارض مصر اثناء وجود السيد المسيح فيها ثم فيما بعد وجدنا معجزات كثيرة بقى حدثت من السيد المسيح ومن تلاميذه اذا بدأت تباشير الصلح بظهور الملائكة بالظهورات المقدسة بالأحلام المقدسة بالمعجزات وأيضا بالفرح الجديد, الجديد الذي عم المسكون في ذلك الحين الفرح الذي ظهر وغنت به الملائكة في الميلاد بالنسبة للرعاة وقالوا ها نحن نبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب أنه ولد لكم مخلص هو المسيح الرب فرح بالخلاص وكلمة ولد لكم مخلص دي بشرى طيبة هي رخرة حتى ان المسيح سمي يسوع ومعناها مخلص لانه يخلص شعبه من خطاياهم وده برضه شيء مفرح وسمي عمانوئيل اي ان الله معنا وده ايضا من ضمن البشائر المفرحة حتى ميلاد يوحنا قيل لأبيه زكريا ان هيكون سبب فرح كبير ليكم كل دي من الاشياء اللي هي من بشائر الصلح التي تمت حاجة تانية من بشائر الصلح حلول الروح القدس وامتلاء البعض به الروح القدس حل اقنوميا على العذراء مريم اثناء الحبل المقدس لكي يكون في داخلها جنينا بدون زرع بشر ولكي يقدس مستودعها اثناء الحمل حتى ان جنينها لا يرث شيئا من الخطيه القتليه الى جوار حلول الروح القدس اخنوميا على اجراء مريم وهي الوحيده اللي حل عليها كده نجد ان قيل عن اليصابات انها امتلأت من الروح القدس حين صار سلام مريم في اذنها امتلأت اليصابات من الروح القدس وارتقد الجنين بالتهاجم في بطنها ايضا لانه امتلأ من الروح القدس فقيل في لوقا واحد خمستاشر ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس اهو امتلئ من الروح القدس ساعة سلام القديسة العذراء وابوه زكريا لما ولد بعد لما ولد يوحنا امتلأ من الروح القدس وتنبأ يبقى الروح القدس حل على العذراء اقنوميا وامتلأت منه أريصابات وامتلأ بالروح القدس يوحنا المعمدان وامتلأ بالروح القدس زكريا الكاهن وقيل أيضا عن سمعان الشيخ أن روح الرب كان عليه وأنه أتى بالروح إلى الهيكل وأوحي إليه من الروح القدس من جهة ميلاد المسيح وإيه تاني وتنبأ بقى حلول الروح القدس صفة والنبوءة صفة أخرى والكشف الإلهي كل دي من تباشير الصلح التي صاحبت الميلاد نبوءة من سمعان الشيخ ونبوءة من زكريا كان ونبوءة من حنا النبية بنت فنوئيل وكشف الهي لأليصابات لما قالت من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي طب عرفت منين انها ام ربك كشف الهي وكون انها تقول للعذراء طوبى لمن امنت بما قيل لها من قبل الرب وعرفت منين انها امنت برضه كشف الهي يبقى جو عشان نلخص الكلام ده اللي قلناه فيه ظهور ملائكة ظهورات أخرى مثل النجم فيه أحلام مقدسة فيه معجزات فيه عمل الروح القدس فيه نبوة فيه فرح كل هذه الأشياء تشعر بان بدا يكون في صلح بين السماء والارض لسه في البدايه بعد كده نقول ان السيد المسيح جاء لكي يصالح البشر مع البشر ويصالح البشر مع الله مصاحبة الميلاد هذه المصالحة جاء يصالح البشر مع البشر يصالح اليهود مع الأمم اللي كانوا بعيدين عن رعوية الله أو غير منتسبين إليه ويصالح اليهود مع السامريين بل إن السامري الصالح اعطاه الرب مثالا لكي يظهر لليهود انه كان افضل من الكاهن واللاوي وايضا السيد المسيح بشر المرأة السامرية وقبلها اليه وبشر اهل السامرة يعني ابتدى شيء خاص بالسامريين وايضا مدح المرأة الكنعانية ودي كانت مكروهة من الناس ومن جنس لعن من أيام نوح وأيضا في مصالحة هؤلاء المنبوذين أعطى أملا للكتبة والك... أعطى أملا للخطاة والعشارين وكان يحضر مواعيدهم ويقول ما جئت لادعو ابرارا بل خطاة الى التوبة بل لعل هذه المصالحة للامميين تبدو في مديحه لقائد المئة الاممي وقال لم اجد في اسرائيل كله ايمانا مثل ايمان هذا الرجل ومصالحة للخطاة المنبوذين لما قال ابن الانسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك وقال عن زك رئيس العشارين أليس هذا أيضا ابنا لابراهيم الى جوار كل هذا الصلح الذي تم على الصليب مصالحة البشر عموما بالله حيث ان السيد المسيح حمل خطاياهم ومات عنها وقال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون وكونه ان هو فتح باب الفردوس امام اللص اليمين كان اشارة لقبول كل الخطاة كل دي انواع من المصالحة بل حتى هذه المصالحة شملت الذين رقدوا على رجاء في الهاوية في الجحيم فبشرهم المسيح وأدخلهم إلى الفردوس بس فتح باب الفردوس وانما ودع وعد ايضا بالاكل من شجرة الحياة كما ورد في سفر الرؤيا اصحاح اثنين قال من يغلب فسأعطيه ان يأكل من شجرة الحياة حاجة عجيبة في مجال هذا الصلح ايضا نجد ان السيد المسيح منح منح الروح القدس للناس منح الروح القدس للتلاميذ وقال لهم اقبلوا الروح القدس ومنح الروح القدس يوم الخمسين ومنح ايضا مواهب الروح القدس في كورنثوس الاولى 12 وجعل الروح القدس يسكن في قلوب الناس فقال الرسول في كورنثوس الاولى 3 16 الستم تعلمون ان اجسادكم هي هياكل الله والروح القدس يسكن فيكم عايزين ايه اكتر صلح اكتر من كده وفي هذا الصلح ايضا اعطى البنوة للناس وقال لهم لا اعود اسميكم عبيدا بل احباء وفتح باب الملكوت والصلح الذي تممه السيد المسيح اعطاه استمراريه ويقول القديس بولس ان ربنا اعطانا خدمه المصالحه كأننا سفراء نطلب عن المسيح اصطلحوا مع الله ونحن في كل قداس من القداسات الإلهية نصلي صلاة الصلح قبل أن نبدأ قداس القديسين هذا هو الصلح الذي ارتبط بميلاد السيد المسيح وإن شعرت بهذا اسأل نفسك هل انت مصطلح مع الله ولا لا لكي تفرح بالميلاد لازم يكون ليك صلح مع الله وايضا هل انت تدعو الناس الى ان يصطلحوا مع الله ام لا اتفضل صلي
Halleluja, du är befrielse, och jag gör med mat i känning, Jesus, jag har som jag har en öl, inte någon tjuvhållning, gå hem och jobb en choice. Jesus därför är så knappen get i barken och som bestämt, det tar ett ni eller profet i ekon. Ni tar i sin muslim, ett oj, inte med tjej, så är det kvinnet, för nöjen till Jakob, du någon en timma så sala. Det är jag som inte David, Sofia, inte Solomon, bibeln från bara Kriton. vet av er Jenny, Abu, Solus, Joseph, er Ebon, Kentsaveras, Biniot, Sayot, Narsheres, Baba, Bashinut, Nimnaniot, Nebiskobus, Nieskin, Iman, Tiokan, Novina, Nivulkan, Oerin, Ktav, Nishtin, Nai, Kriya, Leison, Kriya, Leison, Kyrie, Flogison, Amin, Smorois, Morois, Kimitan, Yakun, Evil, Gumbiesmo.
وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم المقدسة وحدتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بكريستوس النور آمين يا سيشو.
تقول تأثيرين مينان تكرين سمنان تكرين شكنوف لنبول جي سكتتكم نمبئون انتزون انبئ الله شيء أمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي امين محبة الله الاب ونعمة ابنه الوحيد